الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خلق الإنسان وعلمه البيان سبحانه سبحانه إليه المرد وإليه المآل كل شيء هالك كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه سبحانه لا رب لنا ولا معبود لنا سواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدادا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على دربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً قال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله موعدنا في هذه الليلة نتحدث عن سلسلة جديدة تتحدث عن سفري بعيد سفري بعيد هذه السلسلة أبدأها مع حضراتكم لتكون لنا ساعة فلنا ساعات ساعة نتعبد فيها لله عز وجل وساعة نتحدث فيها عن أحوال المسلمين في كل مكان وساعة نحمل فيها هم أمة وساعة ندعو الأمة إلى العودة إلى الخلافة وإلى الشريعة وإلى حظيرة الرحمن وساعة نزكي فيها النفس ونعود بالنفس إلى الله سبحانه وتعالى ساعة هذه الساعة التي سأبدأها مع حضراتكم ساعة نتزود فيها قال الله تعالى فتزودوا شعار هذه السلسلة فتزودوا شعار هذه السلسلة فتزودوا الزاد أيها الإخوة والأخوات هذه السلسلة طويلة ممتدة إلى رمضان بمشيئة الله سبحانه وتعالى على أن نبدأ في رمضان بسلسلة جديدة ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى حديثي هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات عن أول حلقة من حلقات هذه السلسلة سفري بعيد أول حلقة من حلقات هذه السلسلة عنوانها أبي آدم فحديثي الليلة عن أبي آدم عليه السلام والحديث عن أبي آدم حديث شجون وحديث حنان وعاطفة وعودة إلى الماضي وعودة إلى الوراء وعودة إلى الأصل أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا هكذا أريد أن أعود بحضراتكم أننا قبل آدم عليه السلام لم نكن شيء فقبل آدم ما كنا شيء فأول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو آدم عليه السلام والحديث عن آدم حديث وقفة مع النفس أيها الإخوة والأخوات لنتعلم ونربى على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة الصحيحة هذا المخلوق الجديد لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى ولماذا خلق في الجنة في البداية ثم عاد إلى الأرض ولماذا خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام لماذا هذا المخلوق أيها الإخوة الله في غنى عن خلقه جميعا الملائكة والجن وكل المخلوقات الله غني عن هذه المخلوقات وما خلق الخلق أيها الإخوة والأخوات إلا تعظيما وتشريفا لعظمته سبحانه وتعالى هذا المخلوق الجديد أبي آدم عليه السلام خلقه الله وأكرمه في أول خلقه ورزقه الله الرحمة حينما وصلت الروح فأول ما دخلت الروح دخلت من رأس آدم عليه السلام سنتحدث عن تكوين آدم بالتفصيل والدروس المستفادة من خلقة آدم عليه السلام فحينما دخلت الروح من رأسه أول ما دخلت دخلت من الرأس بدأ الحركة كلها في الرأس فعطس فعطس آدم عليه السلام فرحمه الله يرحمك ربك فهذا المخلوق حينما بدأت الروح تدخل من رأسه رحمه الله ليس كذلك في حسب بل هذا المخلوق مكرم على الخلائق على الجن وعلى الإنس لذلكم أمر الجن والإنس أن يسجدوا لهذا المخلوق قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان المؤمن الصادق مع ربي مكرم على الخلائق كلها المؤمن الصادق في إيمانه فأبونا آدم عليه السلام رحمه الله في بداية دخول الروح من رأسه أبونا آدم عليه السلام في بداية خلقه كرمه الله سبحانه وتعالى فالإنسان مكرم ليس كذلك فحسب بل هذا المخلوق الجديد أعطاه الله نعمة لم يعطيها لأحد من قبله ألا وهي نعمة العلم وعلم آدم الأسماء كلها الله أكبر تصوروا هذا المخلوق الجديد يعلم كل شيء في الكون الأسماء كما قال ابن عباس وهذه هي أصح الأقوال قول ابن عباس علم الأسماء كأس كأسماء الأشجار والأحجار والجبال والبحار والمحيطات والملائكة كل شيء مخلوق غرسه الله في آدم عليه السلام ولذلك حينما خلق الله حواء ما عرفت الملائكة قالت يا آدم من هذه؟ قال حواء الله أكبر عرف اسمها بعلم الله عز وجل الذي غرسه داخله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم شوف الآية يقول تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هذا هو المخلوق الجديد أيها الإخوة الأخوات اعرف نفسك جيدا من أنت ولماذا خلقت ولماذا جئت وإلى أين تذهب إلى أين تذهب يا مسكين هذه الحياة الدنيا التي تراها وعبدتها والعياذ بالله من دون الله عز وجل ودخلت في قلبك بشهواتها ونزواتها وأحببت فيها كل شيء من دون الله سبحانه وتعالى يا أيها المخلوق ما خلقت لهذه الحياة الدنيا بل حينما خلقت خلقت هناك في الجنة ولم تخلق لهذه الحياة الدنيا إنما جئت إلى هذه الحياة الدنيا نتيجة المعصية ما نزلت إلى هذه الأرض إلا نتيجة المعصية التي عصاها أبوك آدم عليه السلام فعصى آدم ربه عصاه سبحانه وتعالى عصاه وحاشا لله أن نعصي الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأخوات هذا المخلوق الجديد ميزه الله ب- بأمور عدة سبحانه وتعالى وتعالوا حتى لا يضيع الوقت من بين يديه لنعيش سويا مع خلق آدم عليه السلام قبل آدم لم يكن شيء من البشر فأول مخلوق خلقه الله هو أبونا آدم عليه السلام أما من قال قبل آدم كان هناك إنسان فهذا كذب واختلاق فالله يبين لنا في كتابه أن أول مخلوق من البشر هو آدم عليه السلام الله هو الذي قال وما دام أن الله قال نؤمن لا شك في هذا الأمر مطلقا فكلامه سبحانه وتعالى آه كلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلامه الحق كلامه الصدق سبحانه وتعالى وأخبرنا بذلك النبي في الروايات الصحيحة أول ما خلق الله خلق آدم عليه السلام فالأحاديث متواترة في ذلك فأول مخلوق خلقه الله هو أبونا آدم عليه السلام أبونا آدم كيف خلق تعالوا مع صحيح البخاري والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه جئت إليكم بالروايات الصحيحة أما الروايات الإسرائيلية فلم آتي بها أيها الإخوة والأخوات أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو آدم عليه السلام لما أراد الله أن يخلق هذا المخلوق الجديد أخذ قبضة من الأرض سبحانه وتعالى أما الإسرائيليات تقول أن الله أرسل جبريل فاستعاذت الأرض وقالت لا تأخذ مني شيء فأرسل ميكائيل لما جبريل ما جابش شوف الكلام شوف الكلام التخاريف فده كلام إسرائيليات ملناش دعوه بيه لكن الصحيح أن الله هو الذي قبض من الأرض قبضة إكراما لآدم عليه السلام تراب يبقى أول شيء التراب أخذ الله التراب من الأرض سبحانه وتعالى فالأرض أرضه والسماوات سماواته وآدم من خلقه فبدأ خلق الإنسان من التراب أساس التراب بعد ذلك هذا التراب تحول إلى الطين تحول إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الطين إيه الطين ده يا شيخ سالم معناه إيه معناه تراب مبلل تراب التراب اللي انت بتش- بتدوس عليه برجلك في الأرض التراب ده تحط عليه مية ده اسمه الطين الطين ده تركه الله حتى جف بعد ذلك شكله الله شكله يعني عمل يعني أنا مش عاوز أشبه بالتمثال يعني معاذ الله يعني شكل آدم كده تشكيل وتركه الله صلصال من صلصال ك... إيه إيه الصلصال من صلصال كالحمأ الصلصال ده ده ده ده مرحلة من مراحل تكوين آدم عليه السلام خلي بالك بقى يبقى تراب المية مع التراب تحولت لطين بعد الطين تحول آه، إلى صلصال صلصال ده لذلك إبليس لن يطوف حوله كما في الرواية الصحيحة بيطوف يعني لف حوالينه ودخل من الفم وخرج من المخرج بدأ لقى آدم أجوف من الداخل خفيف له مداخل يعرف يخش جواه ولذلك رواية لما خلق الله آدم أخذ الشيطان يطوف حوله يطوف حوله يطوف حوالين آدم عليه السلام يطوف من يمين للشمال من الأمام للخلف كده يشوف المداخل هيخش له إزاي ليه من أول يوم وآدم فيه من بعد الطين صلصال بدأ إبليس يتخذ هذا الصلصال عدو له يرفسه بالرجل ويضربه الله أكبر لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام أمر بتربة, بتربة من الأرض فرفعت إلى الله ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وابن حمدان وغيرهم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض من جميع الأرض مش من حتة واحدة من جميع الأرض فجاءوا بنو آدم على قدر الأرض يعني مختلفين اللي شكله أسود واللي شكله أبيض واللي شكله أحمر حتى في الطباع ما الأراضي مختلفة الأرض بتاعت مصر دي مختلفة عن أرض السعودية تماما والأرض اللي موجودة في أمريكا مختلفة تماما عن اللي موجودة في مصر الأراضي مختلفة على فكرة فجاءت الطبائع الناس واختلاف الألوان نتيجة اختلاف الأرض اللي احنا تكوننا منها الذي كوننا منها الله سبحانه وتعالى فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك والخبيث والطيب هي دي الرواية والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك إلى ذلك تنتهي الرواية طيب بعد كده إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين والطين كما وضحت لحضراتكم اللي تراب مع مية التراب المبلل ثم شكله الله تعالى بيديه الكريمتين فإذا سويته قال تعالى فإذا سويت الطين يعني سويته شكله بقى جعل له العين والسمع والبصر والفؤاد وأعضاء المعدة والقولون إلى هذه الأشياء وأعضاء الإيد والرجل فإذا سويته سوى الطين ده ونفخت فيه من روحي يبقى سواه الله بيديه شوف ده إكرام لآدم عليه السلام سبحان الله فخلقه الله وشكله بيديه سبحانه وتعالى هذا إكرام للإنسان وترك هذا الطين مدة حتى جف فصار صلصال قيل أربعين سنة الله أعلى وأعلم يعني الروايات مختلفة فيها الروايات يعني تقول أربعين فتركه أربعين أربعين سنة أو أربعين يوم تركه أربعين في روايات مختلفة فيها ولكن خلق آدم وتركه صلصال سبحانه وتعالى اسمع معي اللي هو الفقار قال تعالى في كتابه اسمع معي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون طيب ما كده في تناقض في الروايات يا شيخ سلام لا ده مش تناقض هو القرآن بيكمل بعضه بيفسر بعضه يعني ايه يعني دي المراحل تكوين آدم فلما يجي يقرأ يقول لك على مرة يقول صلصال الله يقول تعالى في كتابه صلصال ومرة الله تعالى يقول في كتابه من طين ومرة يقول من تراب قال لا ما دي المراحل أول مرحلة التراب بعدين الطين الصلصال دي المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة مرحلة نفخ الروح المرحلة الرابعة ودي أهم المراحل آدم قبل الروح ما كان له قيمة ذاك الإنسان من غير الروح ما له قيمة اسمع قال تعالى ولقد خلقناكم في سورة إيه؟ في سورة الأعراف قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش سبحانك يا رب قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم أهو صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم المرحلة الأخرانية بتاعت نفخ الروح طيب وصلنا لمرحلة يوم الجمعة فآدم وفي الرواية الصحيحة خلق يوم الجمعة في آخر ساعة في يوم الجمعة يعني احنا ماشيين مرحلة مرحلة اهو أبونا آدم خلق إمتى؟ يوم الجمعة وده اليوم اللي هتنفخ فيه في الصور وده اليوم اللي هتكون في القيامة وده اليوم اللي هتخش فيه الجنة ركزوا معايا شوية أعظم يوم عند الله يوم الجمعة ولذلك آه ضل آه يعني اليهود عن يوم الجمعة والنصارى ورزقنا الله خير آه يعني بركة يوم الجمعة فالحمد لله على هذه البركة فخلق في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة سيدنا آدم عليه السلام تعالوا نشوف رواية البخاري والإمام أحمد خلق آدم شكله إيه بقى يعني طوله وعرضه كام رواية الإمام البخاري خلق طوله ستون ذراعا يا الله تخيل معايا ستين متر طول أبوك آدم ستين متر يعني طول شجرة شجرتين في بعض يعني تخيل الشكل ده الطول ستون ذراعا طول في السماء كده يعني تخيل إنسان بهذا الشكل أيها الإخوة والأخوات آه صعب شوية ولذلك الروايات المخت... التانية تقول لك إن آه، إن آدم طويل الأجيال بتاعتنا ب- ب- من بعديه بتقصر قليلا ثم قليلا ثم قليلا لحد ما بيبقى الناس تتحول إلى إيه الأقزام بقى هيبقوا صغار في آخر الأيام وتقوم عليهم الساعة يبقى كل جيل بيجي أكثر من اللي قبليه كل جيل بيجي أكثر من الذي قبله يبقى أبوك آدم شكله إيه أنت لازم تعرف أبوك آدم شكله إيه طوله إيه عرضه إيه يبقى الطول كام 60 ذراعا دي رواية البخاري عند الإمام أحمد العرض سبعة آه، عرضه سبع أمتار يعني شو تصور 60 ذراعا في سبعة يعني طول بعرض ولذلك الجنة ضخمة يا إخوانا محتاجة الجسم ده عرفته بقى أول مخلوق خلقه الله كان هيئته عاملة إزاي خلق للجنة خلق لهناك طيب أبوك آدم ده ولذلك الهيئة ديت اللي هنخش بيها الجنة يوم القيامة يوم ال- القيامة أهل الإيمان يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم ستون ذراعا بالعرض وعرضه سبعة أذرع تصور هو ده طول أهل الجنة وعرض أهل الجنة طول أبوك آدم عليه السلام لما دخلناش كده هنشوف شكل آدم هيبقى ضخمة تبقى مشكلة كبيرة جدا فعشان كده رب سبحانه وتعالى يخ- يعني يجعل هيئات الناس يوم القيامة كهيئة آدم عليه السلام طيب فما زال الخلق ينقص منذ ذلك الزمان والبشر قامة تقصر كل جيل يكون أكثر من الجيل الذي قبله دي رواية فأطول الخلق هو آدم عليه السلام وأول الخلق هو آدم عليه السلام ستون ذراعا في السماء وأهل الجنة كلهم على هيئة آدم يوم القيامة وجاء عند الإمام أحمد وتفرد به أن الرسول وصف طول آدم وأنه ستون ذراعا وعرضه سبعة أذرع دي رواية الإمام أحمد وتفرد بها مخلوق ضخم ذاك الملكة شافت المنظر بصراحة يعني انبهرت أه والله ولذلك بدأ آه، يحس بالخوف آه، آه، إبليس المجرم إبليس بدأ يحس بالخوف والرعب من آدم عليه السلام آه، حديث في صحيح مسلم وجاء في الحديث عند مسلم أنه لما خلق الله آدم شكله منفخ فيه الروح تركه مدة ده الإمام مسلم قال ترك مدة فالمدة مختلفات يعني في الرواية عند البخاري غير الإمام مسلم غير الإمام أحمد غير الكتب الستة يعني مختلفة وفي الحديث لما خلق الله آدم تركه مشاء أن- أن يدع فجعل إبليس يطوف به ده رواية آه، تعجب ولما راه أجوف تركه مفتوح من داخل عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك يعني هيعمل معاصي يعني وأنه سريع الغضب مش أبونا آدم هو بيعرف التكوين الإنساني يعني وفي هذا إشارة على أن الجنة ليس آه، يعني آه، على أن الجن آه، ليس فيهم الأجوف فإن إبليس لا حاجة مختلفة عن خلقته وع- وعرف إبليس أنه خلق خلقا لا يتمالك وبهذه الصورة وضحت لنا حقيقة تانية إن آدم آه، ترك فترة آه، صلصال مشكل كده على هيئة حاجة مش هقول تمثال بقى معاذ الله أنا أقول تمثال يعني شكل كده بالصورة اللي أنتم شايفينها صو- العين وال... بس ما فيهوش حركة ما فيش روح في, في روح فتعالوا نشوف رواية ابن عباس بما يرويه الطبري يقول آه، ابن عباس أمر الله بتربة آه، آدم فرفع فخلق آدم من طين لاصق من حمأ مسنون وإنما كان حمأ مسنون آه، بعد ال- ال- التراب يعني فخلق آدم الله سبحانه وتعالى فمكث أربعين ليلة جسدا ملقي ما فيه روح دي ده كلام سيدنا ابن عباس تعال نخش في المرحلة الرابعة فخلق آه، آدم عليه السلام ونفخ الله الروح في جسد آدم يبقى شكله بيديه الكريمتين أؤمن ولا كيف إذ ربنا شكلها إيه أؤمن ولا كيف اوعى تشبه بعد كده نفخ الله فيه الروح فبدأ أول حاجة تتحرك في آدم الرأس على فكرة فعطس فقالت في رواية يعني إنه قال الحمد لله أو الملائكة قالت له قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال له الله رحمك ربك و- وفي رواية الملائكة قالت يرحمك الله فهو أول ما آه، وصلت الروح إلى آه، رأسه رحمه الله سبحانه وتعالى فكان إبليس يأتيه فيضربه في مرحلة الصلصال ديت بدأ كده بقى المرحلة الأخرانية آه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين دي المرحلة الرابعة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ده أصل الإنسان ربنا بيعرفك أصلك ثم قال له كن فيكون لما نفخ الله فيه الروح ودخلت الروح في رأسه أدي الرواية اسمع معايا وصلت في البداية إلى رأسه عطس فقالت الملائكة كل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل رحمك ربك الله أكبر فرحم الله قبل أن تصل الروح إلى جميع أعضاء جسد آدم عليه السلام لما اكتل- اكتمل خلقه مسح الرب على ظهره الله سبحانه وتعالى مسح على على ظهره لماذا مسح الله على ظهره عشان يخرج من صلب آدم كل مخلوق سيخلق في هذه الحياة الدنيا يعني أنا وإنت كل المخلوقين دول خلقنا الله في ظهر آدم عليه السلام آدم هينزل الدنيا ومعاه الأمانة ديت لذلك كل واحد فينا باسمه كان في ظهر آدم عليه السلام آه طيب جاء هذا في حديث الصحاح عن عمر بن خ- سمعت رسول الله يقول إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار طبعا كل خلق لما يسر له ده علم ربنا السابق مش ربنا سبحانه وتعالى فرض علي المعصية وخلاني أعمل معصية زي ما بيقولوا الجهلة لا لا لا الإنسان بينزل في مخير في بعض الأمور ومسير في بعض الأمور الله سبحانه وتعالى ترك لك الحرية في الدنيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عندك حرية الحركة بعد الموت ما عندكش حرية الحركة تعرف تتحرك في القبر ما تعرفش يوم القيامة سائق يسوقك وشهيد يشهد عليك تعرف تتحرك لحظة تعرف بس ترمش بعينيك تعرف تتكلم بلسانك يوم لا يتكلم نفس إلا بإذنه تعرف لكن في الدنيا ممكن تشتم وممكن تقول ألفاظ فيها ممكن تقول ممكن تقول طيب وتقول خبيث آه، المسجد مفتوح ممكن اروح المسجد ممكن ما اروحش المسجد الله عشان كده خلي بالك خلي بالك من الحته الخطيره ديت لان بعض الجهل يقول لك لا لا ما ربنا كتب شويه ناس يروح الجنه وشويه يروح النار يا جاهل ما تقولش كده علم الله سبق ان انت هتعمل المعاصي والذنوب ان هو اللي خلقك الا يعلم من خلق فعلمه سابق سبحانه وتعالى اسمع سجود الملائكة المرحلة الخامسة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سورة الأعراف اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين في سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين خلي بالكم يبقى دي ناخد منها ايه ان اول مخلوق عصى الله هو ابليس اسجد لا مش هسجد ده اسجد لده ده مخلوق من طين وانا من نار والط- والنار احسن من الطين وده جهله بسبب سرعه الغضب والحقد والحسد اللي جواه خلاه يتكلم كلام آه، كذب خلقتني من نار وخلقته من طين والنار افضل من الطين لا ده انت كذاب ده الطين افضل من النار الط- الطين فيها نماء بتطلع النبات وفيها الانهار فيها المياه فيها الخير كله فهذا الكذاب يبقى ال- الكبر جاب ولذلك العلماء يقولون ان الكبر اساس كل المعاصي المتكبر هتلاقيه بخيل وتلاقيه بيزني وتلاقيه كذاب وتلاقيه خاين متكبر اه والله كل الخصال المذمومة في المتكبر فأول من عصى الله إبليس وأول من ارتكب كبيرة من الكبائر الكبر إبليس عليه من الله اللعنات مش آدم أول من عصى لا ده أول من عصى إبليس وبعدين إبليس متعمد المعصية آدم لما عصى نتيجة نسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي طبيعة من من طبائع البشر النسيان فنسي آدم الأمر نسي نسي أما إبليس متعمد آدم ما تعمدش المعصية أو فعل المعصية لم يتعمد فعل المعصية آدم لكن نتيجة النسيان لكن إبليس متعمد يعصي الله عز وجل كذلك هتلاقي الظلمة فيهم صفة إبليس الكبر أه والله صفة متأصلة في الظلمة الكبر والغرور والبطش اسمع قال أنا خير منه أنا أسجد ليه ده أنا أفضل منه أنا خير منه وآدم كان متواضع يا إخوانا مع أن ربنا إداله صفات الكرم كلها أكرمه ب- بعدة أنعام لم يأخذ منها إبليس واحدة ومع ذلك آدم كان متواضع إبليس كان متكبر وده درس ما ننساهوش أبدا يا إخوانا اوعى تنسى أصلك التواضع فأول من عصى الله إبليس فسماه الله كافر والكافر هو الذي يجحد النعمة يا سلام تعال نخش في المرحلة التي بعد ذلك المرحلة ال- ال- السادسة مرحلة آدم العلم يا الله ميز الله آدم بالعلم الغرب الحاقد على الإسلام لعب لعبة كبيرة يا أخوانا عمل إيه؟ أبلسة هم و- والإبليس واحد خلوا الشعوب العربية احتلوها يا أخوان هم الدول العربية كلها بلا استثناء محتلة إلى يومنا هذا وأتحدى من يقول عكس كلامي هات لي دولة كده بتصنع حاجة تخاف تصنع تخاف مصر اللي انت شايفها ديت وعندها العمالة وعندها العقلية الضخمة والعقل الإسلامي القوي في جميع د- مش عارفين نصنع سيارة حاولنا نعمل سيارة دمرونا وضيعونا والله اه والله قلب قلبوا الدنيا علينا والله قلبوا الدنيا كلها علينا في مصر والله قولوا لي كده ليه الدول العربية شوف ربنا حباها بالبترول وبالأم... ده احنا يا اخوانا نايمين على مليارات من الأموال مليارات يلا ده الغرب بيحقد علينا جاي يحتل يحتل العراق ده حقد ازاي ويقول لك آه، جورج بوش قال انا جاي العراق عشان اغير ما فعله الله الجنود الامريكان كانوا بيقولوا كده ربنا ده وزع الرزق خطأ أعوذ بالله أعوذ بالله من أقوالهم هم اللي بيقولوا كده يا أخواننا مش أنا هؤلاء الأوغاد الكفرة يقولون هذا الكلام احنا جايين نصلح خطأ ربنا فعله سبحانك يا رب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة أعوذ بالله من هذا القول فشوفوا الكلاب دول جايين يقول لك قال جايين نصحح ح- خطأ اللي الرب عمله ازاي يدي العرب اللي هم دول هم شتموا شتيمه مش هقدر اقولها بصراحه يعني شتيمه قذره ازاي يديهم دول لا يستحقون الحياه احنا عندنا العلم والتكنولوجيا والتطور وطلعنا القمر وصنعنا دول عالة على الامم ولذلك ال- الانسان في العراق ما يسويش عندهم حاجه يا اخوان قتل العراقي عندهم يعني اسرائيل وامريكا عمالين تدبح كل يوم تلاقي عربيه مفخخه بتاع المخابرات الاسرائيليه تعيش فسادا في العراق بيقول لك احنا بننتقم من بخنطنصر في العراقيين بخنطنصر ده اللي دمر لهم المملكه بتاعتهم وخد هيكل سليمان معاه وساقهم هناك وذلهم في العراق فيقول لك احنا جايين بقى ننتقم ال- ال- فسبحان الله فآدم عليه الس- فالأمة الإسلامية أمة الآن متخلفة أه والله الأمة العرب بلاش الإسلامية ده الأمة العربية اللي هم هم تبرأوا من الإسلام هم ما بيحبوش الإسلام جابوا العلمانية والقومية والشيوعية جابوا جميع النحل ورفضوا دين الله عز وجل وتقدر تتكلم وتقول إن الإسلام عقيدة وشريعة والله هتلاقي أيام ما- مش عايز أقولها والله مش قادر أقولها لك بصراحة وحرب شرسة على إيه؟ على الأزهر وعلى الكتاتيب حرب شرسة على كل عبد مخلص لله عز وجل كل واحد عاوز يرجع حرب حرب حرب عشان كده الله سبحانه وتعالى يدينا هذه الحقيقة القرآن معانا يا إخواننا عمال نقرأ القرآن يقول لك بركة يقرأوه على المقابر لا مش جاي عشان المقابر حرام عليك اتق الله لينذر بي من كان لينذر آه، من كان حيا يعني ده للأحياء وليس للأموات فعشان كده القرآن نزل على الخلق يا أخوانا عشان يتعلموا ولذلك أول آية نزلت اقرأ اتعلم علم الإنسان ما لم يعلم لكن أمة لا تجيد القراءة ولا تجيد التنظيم ولا تجيد الإدارة ولا تجيد الزراعة يعني ربنا حباها بالأرض وحباها بالأنهار حاجة غريبة سبحان الله و- وعندها بتربة ما تعرفش تطلعها جاب الشركات الأمريكية والروسية جميع والصينية حتى البوذية والهندية ومش عارفة تطلع البترول اللي عندها ربنا سبحان الله حاجة والله حاجة تكسف والله والله حاجة تكسف امال انتوا عايشين ايه عشان تاكلوا بس ناكل وخلاص ناكل ونشرب هي- هو ربنا جايبكم عشان تاكلوا وتشربوا طب ما الحيوان اولئك كالانعام بل هم اضل ما بياكلوا ويشربوا لك- لكن الله يقول ولقد كرمنا بني ادم كرمناهم بالعلم ولذلك الله سبحانه وتعالى يوضح هذه الحقيقه في خلق ادم اسمع وعلم آدم الأسماء كلها الله هو الذي علم آدم سبحانه وتعالى خ- خلق الله آدم عالما سبحان الله وعلم آدم الأسماء كلها وما كان جاهلا آدم عليه السلام فالله خلق الإنسان أعلم من الملائكة ولما وقف آدم لما نفخت فيه الروح ووصلت الروح إلى رجله وقف قال له الله ائت أولئك النفر على الملائكة يعني من الملائكة فقل السلام عليكم بيعلموا التحية فقل لهم السلام عليكم وكانت اللغة التي تحدث بآدم لغة آدم كانت في الجنة إيه يا أخوانا حد يعرف؟ حد يعرف لغة آدم كانت في الجنة إيه؟ اللي يعرف يبعت لي إن شاء الله أقولها لكم في آخر الحلقة يبعت لي رسالة كده يقول لي أبونا آدم كان بيتكلم مع الملائكة إزاي؟ بل- بأي لغة؟ السريانية ولا الإيطالية ولا الإنجليزية ولا باللغة الفرعونية ولا بلغة ال- أمريكا اللاتينية بأي لغة يا إخوانا؟ ولا باللغة الأسبانية ولا باللغة العربية؟ يا ريت تبعتوا لي تقولوا لي كده آدم كان بيتكلم بلغة إيه؟ فقال السلام عليكم فردت عليه الملائكة السلام عليكم ورحمة الله زادته ورحمة الله فقال له الله سبحانه وتعالى هذه تحيتك وتحية ذريتك من, بي من آه، ذريتك آه، بينهم بعد كده نخش على المرحلة آه، الثامنة أو التاسعة مرحلة مين بقى؟ إن آدم لما خلق وعايش في الجنة شعر بالوحدة فالإنسان من غير الزوجة بيحس بالتعاسة أه والله فالمرأة خلقها الله من أجل أنها تؤانس وحدة الإنسان تؤانس وحدة الإنسان فلا بد من زوجة الإسلام لا يعرف إلا الزواج لابد من زوجة ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كان لوحده آدم عليه السلام بعدها وخلق منها زوجها حواء عليها السلام كيف خلقت حواء؟ خلقت من الضلع وهذا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع من ضلع فآدم وهو مريح كده في الجنة خلق الله من ضلعه حواء خد ضلع كده وشكل منه حواء عليه السلام أول ما صح آدم لقى ملك الجمال جنبه حواء كانت جميلة يا إخوانا خدت جمال الدنيا كله أيوة أمنا حواء ملك الجمال جميلة جدا وفي رواية صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن سارة أخذت من جمال حواء هقول لكم الرواية دلوقتي خلي بالكم فعشان ما ادالكش تروح وتيجي كانت جميلة جدا فآدم أول ما شاف حواء فيعني لا حاجة تأنس وحدته جمال بقى يأنس الوحدة كلها فربنا علمه الأسماء كلها فالملائكة تسأله مين دي يا ح... مين دي يا آدم فقال فقال حواء الله أكبر حواء حواء شوف شوف علم آدم الأسماء كلها هو اللي سماها حواء لأن ربنا دخل جواه إن اسمها حواء سبحان الله آه، خلقت حواء من ضلع كما في صحيح مسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء الضلع علاه وكانت جميلة أجمل نساء العالمين كما قال في الحديث الصحيح صار أجمل امرأة في الدنيا في الدنيا بعد حواء إذا يعني صار جميلة بعد حواء إذا حواء أجمل وستنا سارة كانت جميلة جدا زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام ولذلك طمع فيها ملك مصر الله أكبر سبحان الله طيب كده وصلنا لنهاية قصة تكوين سيدنا آدم عاوز تقول إيه يا شيخ سالم عاوز أقول هذا الإنسان الذي كرمه الله هذا التكريم الكبير خلقه الله بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة سبحانه وتعالى وعلمه الله أشياء كثيرة سبحانه وتعالى هذا المخلوق في لحظة من اللحظات عصى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال له ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين انتوا هتكونوا من الظالمين فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها ظل يغويهم يغويهم يغويهم فأكل منها الاتنين كلوا مفيش دورة مياه في الجنة بدأت المعدة تشتغل عند آدم عليه السلام هيروح فين بقى لأنه رايح جاي فاهبط منها انزل بقى إلى الأرض بقى إلى الشمس والنهار والليل والشقى والتعب انزل بقى كنت في الجنة كده حاطط رجل على رجل ويجي لك الأكل لحد عندك ما احنا في الجنة هناك يا اخوانا تبقى نايم على سريرك تبص كده للأكل ع- اشتهيت حاجة تجيلك 500 صينية تجيلك على كل صينية 500 صنف الله أكبر أو والله أكلها دائم مفيش انقطاع مفيش حاجة اسمها صيف وشتاء فنزل بقى للتعب فنزلنا للدنيا يا اخوانا بسبب المعصية إذا المعصية سبب في كل ضياع وهلاك واللي هيضيع ابن آدم هيضيعه في, أخ في آخرته المعصية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إذا البعد عن المعصية محتاج منك دايما تذكر ربك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ما دام نسيت الله ستقع في المعاصي تخلي بالك فدايما كن ذاكرا لله الحاجة التانية أن الله لا يستحق منك المعصية فخلي عزيمتك قوية إن البعد عن المعصية محتاج لعزيمة وإرادة كما فعل يوسف عليه السلام عزيمة وإرادة زوجة العزيز وزير داخلية سلطة وقوة وجميلة وهو شاب وفي نفس الوقت ع- عبد والعبد يؤمر ولا يعصي سيده أبدا فأدخلتهم الحجرة من بعدها حجرة شباب وقوة وهي جمال وسلطة وفجأة تغلق الأبواب وغلقت قال تعالى وغلقت مش أغلقت أي أحكمت الغلق من الداخل بحيث لا يستطيع القادم أن يفتح الباب إلا بإذنها لتضمن أن يرتكب المعصية بهدوء وقالت له هيت لك يا يوسف أيها الشاب الجميل شباب وقوة يا يوسف هيت لك أنا تهيأت لك تجملت لك هيت لك شوف الإرادة شوف العزيمة اسمع العزيمة شوف شوف الصراخ يوسف قال معاذ الله الله الله يا يوسف أنا أعصي ربنا مع أن يوسف شاف أيام صعبة أيام صعبة صعبة إخواته ياخدوه من حضن الأب الحنون ويلقونه في الجب بير يا إخوانا في عمق بعيد بمفرده ومكان مظلم بمفرده وهم يتآمروا عليه في الخارج لازم نموته ونخلص عليه يخرج من الجبة يباع عبد بعد أن كان سيد باع عبد ويباع في مصر وزوجة العزيز تقول له اعصي ربنا يرفض يدخلوه السجن يا الله ويقول لك السجن أحب إلي مما يدعونني إليه السجن محبب إلى يوسف السجن ده حاجة صعبة محبب إلى قلب يوسف من معصية الله معاذ الله مع... أنا أعصي ربنا أكفر بنعمه علي رغم هذه الشدائد أيها الإخوة الأخوات رغم الشدائد دي كلها ويرفض أن يعصي الله عز وجل فلماذا نعصي الله أيها الإخوة الأخوات لماذا نعصي الله ونستمر في المعصية ونصر على المعصية والعياذ بالله أنت مش عارف يا مسكين بدايتك إيه ونهايتك إيه أبوك آدم لما نزل للأرض الله أخبره هذه الحقيقة إيه إنك ميت يا آدم هتجيلك فترة من الفترات هتموت هتموت دي الحقيقة يا أخوانا ولذلك الشيطان بيلعب على الح- النقطة ديت إن الدنيا ديت الحى نفسك متع نفسك امشي مع البت الجميلة ديت اسرق اسرق انهب خد رشوة آه ما تروحش المسجد اظلم زوجتك اظلم والديك ابطش بده اسجن ده افتري على ده دي شغلة إبليس مع ابن آدم يخليه يعبد الدنيا ولذلك الله يوضح لنا هذه الحقيقة يا إخواني هذه الحقيقة حقيقة الإنسان ثم إنكم بعد ذلك لميتون ياه ثم إنكم بعد ذلك لميتون لا لا اسمع إنك ميت وإنهم ميتون وآدم مات ودفن في الأرض وحواء ماتت ودفنت في الأرض وجاء نوح وعمر مراحل متعددة يا إخوانا ده مرحلة الدعوة بس ألف سنة إلا خمسين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلى خ... دي مرحلة الدعوة أما هو عاش قبل كده مراحل فتصور العمر الطويل ده كله في النهاية مات آدم هود عليه السلام عاش عمر طويل هو الأخ هو الأخ ومات سيدنا صالح عاش عمر طويل ومات أعمار الذين كانوا من قبلنا أعمار طويلة وعاش إبراهيم فترة طويلة ومات كل الأنبياء ماتوا والرسل ماتوا أيها الإخوة والأخوات هذه حقيقة كل من عليها خلي بالك يا آدم هتنزل الأرض بس الذرية بتاعتك تعرفهم هتموتوا ما تخليهمش يعصوني إياكم والمعصية فبالمعصية حل سخط الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم فإن الذنوب تزيل النعم تزيلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والهدوء وراحة البال بس لك احنا تعساء ليه معانا فلوس بس تعساء عشان حبيتوا الدنيا نسيتوا أصلكم أنا جبت آدم عشان نعرف أصلنا احنا أصلنا إيه اللي اتخلى ده وعاش عمره طويل ومات طيب دي أول مرحلة نزل للدنيا بقى نزل عشان يشقى فيها بقى ودي المرحلة الثانية نتكلم فيها في الحلقة القادمة بإذن الله من أهم مرحلة المرحلة القادمة وأرجو من الشباب أن يسجلوا الحلقة القادمة مهمة جدا لتكون للأمة نبراس لنعلم حقيقة غيبت عن الناس أيها الإخوة والأخوات يبقى الحقيقة الأولى رغم هذا التكليف في النهاية ابن آدم سيموت إنك ميت وإنهم ميتون ويوضح الله هذه الحقيقة أيضا في كتابه سبحانه وتعالى قل, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يا الله يعني ايه يا شيخ سالم يعني خلي بالك انت نفس ممكن يخش ها تملك انك تطلعه ممكن ما يطلعش في اخ فاضل دخل المسجد يصلي بس كان اخ صالح والله يحسبه على خير والله كان راجل طيب الله يرحمه انا توقعت لهذا الرجل يعني يموت كده في مسجد كان محب للمسجد حياته كلها في المسجد كان راح فرح كده سلم على الناس وقال لهم انا رايح المسجد اقعد فيه شويه راح المسجد سمع المؤذن بيصلي بيأذن للمغرب يا دوبك في أول ركعة بيقول الله أكبر قرأ الفاتحة مع بعد الإمام وبعد كده عند الركوع ركع وهو راكع سقط على الأرض وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله مات بحسن الخاتمة فالإنسان نفس ما يعرفش هيموت فين ولا الساعة لا يموت فيها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت مش هتعرف هتموت إمتى لذلك الإنسان يجب أن يكون على أهب الاستعداد واحد بيقول له خلي بالك أنت عاوز تسافر فين يقول عايز أسافر السعودية ليه عشان أجيب لي شوية الريالات ليه أصل في مصر هنا مفيش فلوس وحالتي بقى مش عارف لا أتجوز وعارف أكون مستقبلي طب خلي بالك الطيارة بتاعتك هتكون يوم الأربع الساعة أربعة خلي بالك كل شوية له خلي بالك نضى الأربع هتسافر يوم الأربع اللي جاي طب جهزت نفسك اه طب الحق بقى اجيب الملوخيه وشويه باميه معايا وشويه بتاع بقى بالبلدي يجهز الشنطه بتاعته ويجهز البسبور وكل حاجه ليه عشان مسافر بيجهز نفسه طب لما جهزت نفسه معهوش البسبور هيسافر ازاي مش هيعرف يسافر هي دي مشكله ابن ادم يا اخوانا مشكلتنا كلها ان احنا مش مستعدين عشان كده شايفين الإس... الاسلام بيطحن واحنا ما عندناش استعداد نضحي نضحي بجزء من وقتنا في الدعوة لله عز وجل نضحي بجزء من مالنا لله نضحي بأرواحنا لله عز وجل التضحية إيه راحت التضحية فين ماتت ليه في قلوب المسلمين محدش عاوز يضحي كل رافض تضحية فيه قلة مؤمنة صادقة أي نعم بتدفع ثمن غالي هذه القلة هي القلة الصادقة المؤمنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى التي تضحي تضحي بجزء من وقتها لله عز وجل التضحية التضحية يا أمة الإسلام التضحية راحت فين التضحية يا أمة محمد أين التضحية لماذا لم يجاهد الناس في زماننا اس اسألوهم قال ولو أرادوا الخروج ما عندهمش إرادة ماتت الإرادة بداخل ابن آدم لأنه حب الدنيا عبدها لا يجتمع حب الدنيا مع الجهاد في سبيل الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين يا الله لذلك الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات يوضح لنا هذه الحقيقة في قصة إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام يعني يشتهي الولد يعطيه الولد ويبتليه الله شفت الابتلاء خده وحطه في الصحراء ابن الوحيد ويسيبه ويبص يطلع جبل فوق إن أسكنت من ذريتي بواد غير غير ذي زرع عند بيتك المحرم مفيش لا زرع ولا مية بس لازم يضحي سيبه يبقى لازم يضحي بال- بالابن دي تضحية يا اخوان المشكلة بس لا ده ضحى بيه بح- ب- ب- بأمر من الله يقول له اب- لما لما كبر بقى فلما بلغ معه السعي لما كبر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك لما بلغ سعي الشباب عنده شباب وقوة يقول له خد اذبحه لازم يضحي خد ابراهيم يا ابو ان ارى في المنام اي رايك يا ابن قال له لا هو انا ليا راي ده امر ربنا الاب يضحي والابن يضحي بنفسه ايوه يا اخوانا يعقوب من نسل سيدنا ابراهيم عليه السلام جده سيدنا ابراهيم يعقوب كان واخد يوسف في حضنه مش عاوز يضحي واخاف ان ياكله الذئب ما كان بي ان يقول واخاف ان ياكله الذئب ما كان له ان يقول هذا القول فمن رب فمن رب الذئب فراح مني يوسف وابيضت عيناه من الدمع خلي بالك عيناه من الدمع ده انه يبكي يا اخوانا قيل يعني سنين لحد ما عينيه بيضت ما, ما فيش المكله السوداء مش موجوده فين وفين يوسف يدرك هذه القضيه يقول له بعد أف... يعني لو كنت ضحيت زي جدك ابراهيم لو كنت ضحيت من البدايه لو كان في تضحيه ما كانش يكون هذا الفراق فده كان امتحان ليك اه والله يا اخوانا ولذلك فهم القضية يعقوب بعد فترة لما جايين ياخدوا ابنه الثاني قال ايه فلما ارادوا ان ياخذوا الابن الثاني ايه قال ايه فالله خير حافظة قال لا ده مكان من الاول فالله خير حافظة خدوه بقى فالله خير حافظة وهو ارحم الراحمين يا الله عليك يا يعقوب شوف الدرس احنا مشكلة امة محمد كل واحد فينا يا اخواننا مش عاوز يضحي اه والله مش عاوزين نضحي لان مش ع... احنا الناس مش عارفه جايه الدنيا ليه والله ما عارفين جايين الدنيا ليه اسالوا انا كان نفسي الكاميرا تنزل الشارع ويسالوا الناس انتوا جايين الدنيا ليه شوف الناس شوف الولد اللي قاعد مع البنت كده على الكوبري بتاع الكورنيش وماسك ايديها وعمال يقول لها القمر والليل والنجوم وكانت حياتي سودة قبل ما اشوفك يا راجل حرام عليك هتسود الحياه ليه وتسود الدنيا ليه هتسودها ليه عشان ايه بس هل هي تستحق تقول الكلام ده حرام عليك اتق الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله حرام عليك ده حب الشرك اتق الله لا، حاجة أمر عجيب حولوا الناس يا أخوانا لعبادة الخلق دون الخالق دون الخالق سبحانه وتعالى البت تعبد الولا والواد يعبد البت والمدرس يعبد المال ومش عارف مين ده يعبد خلوا الناس تعبد حاجات من دون الله ولذلك الناس اتغيرت الإسلام يا أخوانا دلوقتي تبحث عنه كأنك بتبحث عن إبرة في كم قش أه والله يا أخوانا لو لو في إسلام يا أخوانا حقيقي كان وجدت الشريعة في كل البلاد العربية والله ما كنا وجدنا الصفور ولا الاختلاط ولا الرش ولا الربا ولا الأنظمة الأوروبية الاقتصادية الأوروبية الموجودة عندنا ما وجدناش كل الحاجات دي كلها ولا وجدنا الظلم كنا وجدنا العدل يا أخوانا فعشان كده القضية كبيرة خلي بالك أنت جاي الدنيا لإيه أنت جاي عشان إيه بالظبط يعني فهذه هي القضية التي أردت أن أتحدث مع حضراتكم هذه بداية السلسلة أيها الإخوة والأخوات حقيقة خلق آدم عليه السلام لابد أن نربى ونتعلم على مائدة القرآن آه، حتى لا نقع في هذه الأشياء يعني لابد أن احنا ما نعصيش ربنا سبحانه وتعالى وإن عصينا نتوب كما فعل آدم عليه السلام تعصي آه، عصيت ربنا كده ب- يعني بدون إرادة منك وغصب عنك إلى غير ذلك أرجع لربنا سبحانه وتعالى أتوب كما فعل أبوك آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يبقى نستفيد من كده يا شيخ سالم إن المعصية واردة لكن الإصرار على المعصية هذه المصيبة أنت عصيت مرة واثنين وعمال تصر عليها يعني أنت ارتكبت الفاحشة مع واحدة ومع الثانية عمال ترتكب لا ما أنت كده بقى هتجيب لنفسك سوء الخاتمة حرام عليك اتق الله بقى ده اسمه الإصرار ولذلك الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا أهو فالإصرار على المعصية يستوجب سوء الخاتمة تصمم على معصية هتموت على سوء الخاتمة بعد شهر خمس دقايق حاضر حاضر يا حبيبي السؤال لغة القرآن آه، آه، لغة القرآن اللغة العربية لغة سيدنا آدم طب ده أول إجابة تكلم آدم عليه السلام باللغة العربية أم عماد السلام عليكم كان آدم يتكلم اللغة العربية وجزاكم الله الجنة أم إيهاب الله يبارك فيك يا أم إيهاب اللهم أمين يجمعنا أن مع- معك وأولادك وزوجك إن شاء الله في الجنة إن شاء الله كان سيدنا آدم يتحدث اللغة العربية المرسل حاتم آه، آه، رأس رأس الأردن ربنا يبارك في أهل الأردن والله أنا أحب أهل الأردن حب خاص والله كان يتكلم سيدنا آدم عليه السلام اللغة العربية مسلم عربي بارك الله فيك أخي الحبيب السلام عليكم شيخ سالم والمراقب يتكلم سيدنا آدم عليه السلام اللغة العربية الفارسة السورية ربنا يبارك فيك الأخت الفارسة اللي بتبعت لنا رسائل كتيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يرزقك الإيمان والثبات عليه جزاكم الله خيرا يا أختي الفاضلة والله الرسالة اللي بتبعتوها يا اخواننا بتاخدوا عليها أجر لأن القنوات الدينية, الدينية عليها حرب شرسة ممنوع يجي لها إعلانات تقيلة بتروح للهلس اللي بتاعت الأفلام والرقص والمجون بتروح لها وبتوع الكورة يجي لهم الحاجات التقيلة بتشجيع من الغرب أما القنوات الدينية بيبقى عليها حرب فالرسالة اللي بتبعتوها دي تشجيع للقناة عشان تستمر لأن الإعلام مصاريف ضخمة جدا يعني بارك الله فيكم اللغة العربية لغة القرآن أحمد جودة نصرك الله يا شيخ سالم اللغة العربية عماد حميدة سوريا حلب ربنا يكرمكم يا أهل سوريا والله ويثبتكم ف آه، يعني أهل, آه، أهل الشام عامة يا إخواننا الخير فيهم فعشان دي- دي من الأراضي اللي ربنا اللي الرسول أمرنا إن إحنا نعيش فيها أيها الإخوة الأخوات لأنها هتبقى أرض الرباط هتبقى أرض الجهاد إن شاء الله آه، ناس آه، آه، آه، آه، الناس الله أعلم السريانية يا شيخ سالم بارك الله فيك من سلطنة عمان بارك الله فيك أخي الحبيب وأشكرك على رسالتك الإجابة هي اللغة العربية عمرو محمد منسي محافظة كفر الشيخ ربنا يبارك في, أهل في كفر أهل الشيخ والله السلام عليكم بارك الله فيكم أبونا آدم عليه السلام آه، تكلم العربية تكلم سيدنا آدم اللغة العربية المؤمنة الحامدة تكلم آدم العربية ربيع البهنساوي كلم الملائكة أبونا آدم باللغة العربية سريانية لغة أبينا آدم آه، دكتور وائل مصر ربنا يبارك فيك يا دكتور وائل والله الإجابة هي اللغة العربية عمرو محمد منس محافظ كفر الشيخ آه، لغة آدم اللغة العربية هاجر بارك الله فيك يا أخت هاجر آدم تكلم العربية محمد الشرقاوي بارك الله فيك لغة آدم في الجنة هي اللغة العربية أيمن إيه الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة أن آدم تكلم باللغة العربية فعشان كده احنا نتكلم في الجنة باللغة العربية مشيئة الله سبحانه وتعالى يبقى أيها الإخوة نعرف حقيقتنا كيف خلقنا ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فاللي جابك الله واللي صنعك الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون خلي بالك المعصية كانت سبب من خروج أبوك آدم في الجنة فأوعى تخسر جنتك بسبب المعصية أبوك آدم نزل الدنيا ديت نزل لها مؤقت عشان عدة أمور بسبب المعصية والعياذ بالله فهي أرض شقاء وتعب ومش دائمة للإنسان طيب انت جاي الدنيا تعمل ايه هو ده الإجابة اللي هنتكلم عليها في الحلقة القادمة هو معظم الناس يقول لك وما خلقت الجن والإنس ليعبدون نعم لكن في حاجة تانية يا إخواننا الناس في في يعني مغيبة عنها للأسف الشديد أعدائنا ركزوا فيها عشان يغيبوهم عشان كده أتكلم في النقطة ديت في الحلقة القادمة بإذن الله انتظروني في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع الحلقة الثانية من حلقات سفري بعيد إني داع فأمنه في اتصالات يا ابني ولا خلصته؟ وقتنا خلص طب ما فيش وقت للدعاء ولا نختم ماشي حبيبي بارك الله فيك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نشهد بجلالك ونقر بسلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا من خلقت الإنسان وعلمته البيان يا من خلقت آدم من تراب يا من خلقت آدم من تراب وعفوت عن آدم بعد المعصية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا إذا أدركنا هازم اللذات اللهم ارحمنا إذا ما جاءتنا سكرة الموت بالحق وكنا في غفلة من هذا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعنده شهادة وبعده جنة ونعيما يا ربنا يا ربنا اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم هون علينا رؤية ملك الموت إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشل اللسان وشلت اليدان وشلت القدمان بكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله كنا مع بداية هذه السلسلة سفري بعيد أول حلقة أبي آدم ومع الحلقة القادمة يوم السبت القادم نعيش مع القضية الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه السلسلة منهجية تربوية نتربى على مائدة القرآن وعلى السنة لنأخذ زاد نتزود ألا إن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته